الدروس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالعادة أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اتكلمنا المرة اللي فاتت عن النبي وبركات السماء اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا وقلنا ان البركات ديت بتكون في كل حاجة في العمر وفي العلم وفي الصحة وفي الزوجة وفي الأولاد وفي الرزق وفي كل حاجة فيا رب يرزقنا وإياكم يا رب البركة في العمر والبركة في كل حاجة في دنيتنا وآخرتنا يا رب العالمين تعالوا نكمل المرة اللي فاتت وقفنا عند البركة في العلم وانتهينا عند الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة وتعالوا النهاردة نبدأ مع إمام نكمل جزء بسيط في بركة العلم ونكمل بعد كده في أنواع البركات الأخرى يا رب يرزقنا وإياكم بركة العلم الإمام ابن تيمين رحمه الله رحمة واسعة تلميذه الإمام ابن القيم بيحكي عنه إنه كان بيألف في اليوم الواحد اللي ناسخ ينسخه وينقله بعديه في أسبوع كامل تخيل حضرتك لو أنا بألف كتاب فعمال بألف وبستحضر الأحاديث والآيات والتفسير والفقه والكلام ده كله بياخد مني وقت الصفحة ممكن تاخد لها مثلا قول ساعة الساعة ديت اللي أنا كتبت فيها الصفحة لو حضرتك بتنقل الصفحة بعدية هتنقلها في قد إيه؟ في ثلاث دقايق يبقى الأصل إن أنا باخد وقت في التأليف أكتر من اللي بينسخ بعد مني كان بيحصل العكس مع الإمام ابن تيمية كان يألف في اليوم الواحد اللي الناسخ ينقله بعديه في أسبوع كامل فكانوا بيستغربوا إزاي ده فكان يقول والله ما كنت أرفع قلما ولا أضع إلا أسبح بحمد ربي فإذا وقفت أمامي مسألة خرجت إلى أرض خربة كان جنب بيته أرض كده مهجورة قال فكنت أعفر وجهي في التراب وأقول يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني فيفتح الله علي فأعود وأكتب تلك المسألة وربنا قدر أني يطرح البركة في علم الإمام حتى ينتفع به أجيال وأجيال مئات السنين الإمام ميت من مئات السنين ومع ذلك لحد يومنا هذا كل العلماء كل الدعاء كل طلبة العلم ما زالوا ينتفعون بكتب الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة تعال نشوف واحد اسمه يعقوب بن سفيان يعقوب بن سفيان قعد 30 سنة كاملة يكتب حديث النبي ويدرس ويعلم الناس كلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويروح ويطوف في البلدان عشان ينقل الأحاديث من الأئمة الكبار أئمة الحديث وفي يوم من الأيام كان سهران بيكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة قدر ربنا أن يعمى بصره فظل يبكي طول الليل قعد يبكي طول الليل وبعدين نام هو حزين لأنه مش هيقدر ينقل حديث النبي ولا يكتب حديث النبي بعد اليوم فجاءه النبي في المنام فقال ما لك يا يعقوب قال أبكي يا رسول الله لأني حرمت من كتابة حديثك قال أدن مني يا يعقوب فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي يده على عينه ثم قرأ ثم قال ففتحت عيني فإذا بي أبصر قال اكتب حديثي يا يعقوب قال فاستيقظت من نومي وأنا أبكي وقد أبصرت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة أن الإنسان لابد أنه يعلم أن بركة العلم أن أنت لما تتعلم العلم أن أنت تعمل بالعلم ده وأن أنت تعلم الأمة كلها العلم ده وإلا فلا بركة في علم إن الإنسان يتعلمه ويكتمه وما يعلموش للناس ولا يعمل بهذا العلم فبركة العلم إن أنا أول واحد أكون بنتفع بالعلم ده اتعلمت علم فأعمل به ثم لما أعمل به أدل الناس على هذا الخير الدال على الخير كفاعله بلغوا عني ولو آية الله ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذلك كان من دعاء النبي كما في الحديث اللي رواه مسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم إيه لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها يبقى شوف الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع العالم بتتعلم من لحظه قبل لفظه العالم الحقيقي يا جماعة اللي أنت لما تقعد معاه تتعلم من أخلاقه تتعلم من سلوكياته تتعلم من آدابه تتعلم من ذوقه قبل ما تتعلم من الكلام اللي هو بيقوله تتعلم من أفعاله تتعلم من أحواله قبل ما تتعلم من الكلام اللي هو هيقوله لك هو ده العالم الحقيقي اللي هو بيعمل بعلمه فيستفيد ثم يفيد الناس أحيانا تتعلم من أخلاق العالم اكتر من ان انت تتعلم من علم العالم اللي انت بتتعلم منه بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان حال السلف يا جماعه قمة في العبادة قمة في التقوى قمة في الأخلاقيات قمة في السلوكيات قمة في آه، يعني في كل حاجة ليه؟ لأن اتعلم عشان يعمل اللي- عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حفظ سورة البقرة قد ايه في قد ايه؟ في 12 سنة استغربوا مع ان عمر بن الخطاب لو حب يحفظ سورة البقرة في اسبوع هيحفظها ايه اللي خلاه يأخر سورة البقرة انه يحفظها في 12 سنة واحتفل احتفال كبير جدا وذبح ناقة ووزعها عشان احتفالا بانه حفظ سورة البقرة ايه اللي خلاه اتاخر كل دوت قال ما كنت انتقل من ايه الى التي بعدها الا واعمل بالتي قبلها اول ما احفظ ايه ما انتقلش للايه اللي بعدها الا لما اعمل بهذه الايه لو قرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قبل ما ينتقل للآية اللي بعدها كان لابد أن يتقي الله قبل أن ينتقل إلى الآية التي تليها هكذا هكذا هو ده العلم الذي ينفع بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده كان أثرهم عظيم جدا وكان نفعهم عظيم وربنا سبحانه وتعالى خلد ذكرهم في, في العالمين بسبب آه، آه، تقواهم وإيمانهم و- وعلمهم وحلمهم وأخلاقهم وكل حاجة اتعلموها وعملوا بها بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك تشوف اثرهم واحد زي مصعب بن عمير يروح المدينه المنوره في خلال سنه تقريبا ما فيش بيت في المدينه المنوره الا ودخلوا الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الدعوه الرحيمه الجميله التي كان يتخلق بها مصعب بن عمير سعد بن معاذ في ليلة واحدة قبيلة كاملة أسلمت على إيديه أول ما هو أسلم على يد سعد بن معاذ راح للقبيلة بتاعته اللي هي قبيلة بني عبد الأشهل لهم يا بني عبد الأشهل ماذا تعلمون فيكم قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدق رسول الله يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا قد أسلموا لله سبحانه وتعالى نشوف واحد زي الطفيل بن عمرو الدوسي كان ربنا جعله سبب في إسلام قبيلة الدوس وكان من ضمنهم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان بركة من بركات طفيل بن عمرو الدوسي كان أسلم على يد الطفيل وهو اللي نقل بعد ذلك أحاديث النبي فكل ما فعله أبو هريرة في ميزان حسنات الطفيل ابن عمرو الدوسي واحد زي الإمام ابن تيمية في يوم من الأيام دخل السجن يا جماعة فلما دخل السجن وجد ان المساجين قاعدين بقى مشغولين باللعب والنكت والهزار والضحك بيقول لك يعني فيقول له ماذا تصنعون؟ قالوا له بنقضي الوقت احنا قاعدين في السجن فزهقانين فبنقضي الوقت عشان يخلص قال لهم ولكنكم خلقتم من اجل ان تعبدوا الله الامام كان عنده صدق كان عنده اخلاص نحسبه كذلك والله حسيبه فكان عنده حجة وكان عنده علم وإخلاص فبدأ يكلمهم بهدوء وبرحمة وبال- وب- وبرفق وبين ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا إلا شان بدأ يكلمهم في خلال يومين كل من في السجن التزموا على يد الإمام وبدأوا يصلوا وراه كان بعد الفجر يعلمهم دروس الإيه التلاوة بعد الظهر مثلا الفقه بعد العصر مثلا التفسير بعد المغرب مثلا آه، بدأ يعلمهم لحد ما خرج من السجن ده أكبر علماء الأمة لدرجة كان أحيانا واحد منهم مثلا يجي وقت السجن بتاعه مثلا هو مسجون لمدة قد إيه؟ مدة مثلا سنة السنة عدت خلاص فيجي الراجل آه، السجان أين فلان ابن فلان يقول له أنا يقول له إفراج يقول له مش خارج قاعد مع الإمام فكان يبقى ميعاد الافراج بتاعه جه ويرفض انه يخرج لانه قاعد يتعلم على يد الامام ابن تيميه خرج من السجن كل الناس اللي كانوا مسجونين دول طلعوا بعد كده علماء بثوا العلم في الامه بفضل هذا الامام العالم رحمه الله رحمه واسعه تعال نشوف بعد كده بركة من البركات الجميلة بركة الوقت يا جماعة يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح بيقول لك يتقارب الزمان أو في رواية لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن حتى تكون السنة خد بالك من اللفظ شوف شوف المسألة بتروح وصلت لدرجة إيه حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالدقيقة والدقيقة كسعفة النار ك- عارف لما تولع عود كبريت كده وانطفي سبحانك يا رب وفعلا فعلا بركة الوقت راحت تلاقي اليوم جه أوله آخره جه اسمع كده لما واحد يقول لك ايه يقول لك سبحان الله كنت آه، آه، آه، رايح اقبض الفلوس اول الشهر وبعدين فجاه لقيت نفسي اخر الشهر الشهر عدى ازاي انا مش عارف زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم السنة تكون زي الشهر والشهر يكون زي الأسبوع عشان كده البركة كانت كبيرة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين وقلت قوي في زماننا لكن مع ذلك لما الإنسان يخلص النية لله ربنا يكرمه في بركة الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى تلاقي واحد في وقت قصير جدا يعمل حاجات ما يعملهاش غيره في عشر أضعاف الوقت ده ليه؟ البركة في الوقت والبركة في العمر بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا أبو بكر الحديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار مريضا قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا الأربع حاجات أبو بكر عملها في يوم واحد أي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان لما يقرأ القرآن يا جماعة كان يقف عند رؤوس الآيات وكنت لو حبيت تعد الحروف ورا النبي تعدهم لأنه كان بيقرأ قراءة يعني يعني مسترسلة جدا وبسيطة جدا وبعدين كان يقف عند الآيات التي فيها ذكر الجنة ويسأل الله الجنة والآيات اللي فيها ذكر النار ويستعيذ بالله من النار والآيات التي فيها رحمة المولى عز وجل فيسأل الله عز وجل من فضله ورحمته مع كل ذلك قرأ النبي وصلى في ركعتين في ليلة واحدة قرأ فيها بسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران في ركعتين فقط في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة قرأ في سورة البقرة والنساء وآل عمران طب ليه أنا قلت البقرة والنساء وآل عمران ليه ما قلتش البقرة وآل عمران والنساء وهو ده ترتيبهم النبي قرأهم كده قرأ البقرة ثم برك ثم قرأ بالنساء ثم قرأ بآل عمران ولعل هذا كان قبل نزول الترتيب الأخير للقرآن كما قال أهل العلم ومع ذلك قرأ كل ذلك في وقت يسير من الليل ده كان دليل على أن البركة كانت في وقت النبي كانت بركة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف الإنسان ممكن يستثمر الوقت في حاجات بسيطة جدا واحد بقول له مرة ممكن تختم القرآن كل قد إيه قال له والله أنا بختمه من يعني في رمضان بس واحد تاني بسأله قال أنا بختمه يعني في السنة ممكن مرتين ممكن مرة مش يعني بسأل واحد ثالث قال أنا بختم القرآن كل ثلاث أيام كل ثلاث أيام ازاي قال لي والله كل ثلاث ايام قلت له طب ازاي ده صعب جدا يعني بتقرا في اليوم 10 اجزاء قال لي اه والله بقرا في اليوم 10 اجزاء قلت له ما بتتعبش قال لي ابدا قلت له بتعمل ايه قال لي بروح قبل كل صلاه ثلث ساعه وامشي بعد كل صلاه ثلث ساعه قلت له بتعمل ايه قال لي بروح قبل كل صلاه ثلث ساعه في الثلث ساعه ده بقرا جزء وبعد الصلاه اقرا الاذكار وبعدين بعدها مباشره اقرا جزء كمان يبقى بقرا قبل كل فريضه جزء وبعد كل فريضه جزء في الخمس فرائض 10 اجزاء قال لي وما بحسش باي تعب بالمره ومع ذلك بيختم القران كل ثلاث ايام وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه يا سيدي انا مش بقول لك تختم كل ثلاث ايام بقول لك اختم حتى كل شهر مرتين ربنا يبارك لك مع كل آية عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ورب الكعبة تمن اجزاء ونص تقدر تقراهم في ثلاث ساعات تاخد بيهم مليون حسنه وانا حاسبها حسبه كده يعني من سيربح المليون شوف قد ايه ثلاث ساعات ده وقت مسرحيه لو واحد بيتفرج على مسرحيه وانت قاعد عمال بتقرا في كتاب المولى عز وجل سبحانه وتعالى البركه في الوقت ربنا يرزقنا واياكم بركه الوقت بركه تانية نوع تاني من انواع البركه البركه في الازواج وفي الاولاد اي نعم بركه في الزوجه وبركه في الولد الزوجه زمان كانت ممكن تعيش مع زوجها وكنا بنسمع كنا عارفين والكلام ده مش بقى من عهد النبي ده على عهد جدتي وجدتك كانوا يعيشوا على حصيره وفي اوضه بسيطه قوي او ممكن سرير بسيط جدا وممكن ابريق وزير وباجور وحاجات كده بسيطه جدا كانوا اسعد ناس حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكان ضيق جدا مع امنا عائشه لدرجه ان لما كان يقوم يصلي قيام الليل لما يعوز يسجد هي نايمه فكان يغمزها في رجليها فتلم رجليها فيسجد وبعد ما يخلص السجدتين صلى الله عليه وسلم يغمزها في رجليها عشان تمد رجليها لأنه قايم هيقوم وهيصلي ويقرأ صلى الله عليه وسلم ده كان صغير لكن البيت ده كان أسعد بيت في الدنيا وكان بينزل فيه الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم السعادة على أيامهم ما كانتش لا بالفلوس ولا بال deep freezer ولا بالغسالة full automatic ولا بالمكيف ولا بالساحل ولا بالشاليه على الساحل الشمالي ولا باي حاجه كان بإيمانهم وتقواهم وعبادتهم وقربهم من ربنا سبحانه وتعالى فعلا يا جماعة والله العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الله حياة جميلة كان إبراهيم بن أدهم يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها في السيو- بالسيوف تخيلوا كان بيقول الكلمة دي أنت كان بيقول الكلمة دي هو ماسك رغيف عيش ناشف واقف في البحر لحد ما الميه وصل لحد ركبته وبيبل العيش دوت في الميه وبياكله وهو فرحان بيقول الحمد لله ان ربنا رزقني برغيف اكله فبيقول والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدون عليها بالسيوف أبو سليمان الدراني يقول إن أهل الليل في ليلهم يعني أهل قيام الليل ربنا يرزقنا وإياكم لذة قيام الليل إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم وإنه لا تمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة بإيه يا جماعة بقيام الليل كان واحد صاحبي كان ليه قريبه مليونير فبيقول له يا أخي أنا بفلوسي بسافر وبروح وأتفسح وبروح كل بلاد العالم مش عارف الاقي السعاده قال له السعاده اللي انت بتدور عليها وبتصرف عليها ملايين الدولارات ديت ربنا بيكرمنا بيها بركعتين قيام ليل نقومهم بالليل نصلي وندعي ونسجد بين ايدين ربنا ونبكي ونقول له يا رب بيملأ قلوبنا سعاده وفرحه بفضل الله تعالوا نكمل النبي وبركات السماء ولكن بعد الفاصل صلى على الحج فبيقول له يا ابن عمر جئت بأمي من بلاد خراسان وأطوف بها حول الكعبة أمها ست عجزة كبيرة في السن ما تقدرش تمشي جاي بيها شايلها من بلاد خراسان على اكتافه يمشي شوية ويزدح شوية وبعدين فوق ده كله بيقول له بطوف بيها حوالين الكعبة أتراني وفيتها حقها قال لا والله ولا بزفرة من زفراتها يعني ولا بآها بتقولها عند الولادة ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا كان في بر عظيم جدا وكان في حب عظيم جدا سيدنا محمد بن المنكدر بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي أمه عندها مرض الدم ما بيوصلش أطرافها عمال يدلك لها إيديها ورجليها طول الليل أخوه بيصلي قيام الليل بيقول والله ما أرضى ليلته بليلتي ليلتي أنا أعظم عند الله هو بيصلي النفع جاي له هو لوحده أما أنا فكنت بخدم أمي وبغمز أطراف أمي كان عندهم بر عجيب جدا ربنا يرزقنا وإياكم لذة البر لأن البر ده هتجني فيه ثمرة عظيمة جدا عظيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده في أحاديث كثيرة جدا وياما اتكلمنا عن بر الوالدين عايز أقول لحضرتك حاجة لو عايز بيتك ومعاك زوجتك ومعاك أولادك لو عايز البيت ده يبقى مليان بركة خد بإيدهم لطاعة الله النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته صلوا قيام الليل فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ربنا قال يا أيها الذين آمنوا محدش يسمع كلام ده غير المؤمنين قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يقم بركة عليك وعلى أهل بيتك وانت داخل البيت قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البيت كله هيتملي بركة وانت داخل بيتك وبتفتح الباب قول بسم الله وانت بتتعشى قول بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رجل بيته فذكر الله قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم الليلة فإذا سمى الله على عشائي قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء فإن لم يذكر المولى عز وجل عند دخولي قال الشيطان لأعواني سنبيت الليلة فإن لم يذكر الله على عشائي قال سنبيت وسنأكل الليلة يبقى إذا اذكر ربنا خلي البيت مليان طاعة خلي القرآن خلي الذكر مليان في البيت صدقني هتلاقي كل حاجة خير في البيت خلي حياتك تبدأها من بدري النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اللهم بارك لأمتي في بكورها كل ما تكون في البكور بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي بركة في بيتك هتلاقي بركة في أولادك هتلاقي بركة في صحتك بركة في شغلك صدقوني كان الصحابة وكان جيل الصحابة وجيل التابعين كان يبدأ حياتهم بعد صلاة الفجر صلوا الفجر يقعدوا لحد الشروق يذكروا ربنا صلوا ركعتين الضحى يخرجوا يتوكلوا على الله كان غزوات النبي بعد الفجر كان التجارة كان بعد الفجر كان الشغل بعد الفجر كانت الفلاحة وال- والزراعة بعد الفجر كان كل حاجة كانت بعد الفجر كان ربنا مبارك حياتهم كلها بعد الفجر أقول لكم حاجة بقى تجربة شخصية أنا في حياتي الشخصية إيه، عملت 250 كتاب ربنا أكرمني بيهم فضل من ربي وأما بنعمة ربك فحدث أجمل كتب وأفضل كتب كنت بعملها اللي كنت بشتغلها من بعد صلاة الفجر لحد صلاة الظهر أفضل وقت وكنت أشعر ببركة اللي النبي قال عنها اللهم بارك لأمتي في بكورها حاول كده تجرب الطلبه اللي بيذاكروا ابدا ذاكر بعد الفجر اللي, اللي, اللي بيشتغل شغل حرفي كده روح اشتغل بعد الفجر قول لي مين بيفتح بعد الفجر انا بقول لو في امكانيه تفتح وتشتغل بعد الفجر اشتغل بعد الفجر مفيش امكانيه خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها انا بقول اللي يقدر يشتغل بعد الفجر بقول اللي يقدر يذاكر بعد الفجر بقول اللي يقدر يعمل اي حاجه بعد الفجر تعال نشوف البركه في الطعام والشراب في الاكل والشرب كان زمان الصحابة في عز الجهاد في سبيل الله كان الوجبة والتعيين اليومي للجندي المجاهد في سبيل الله تمرة كان يمصها الصبح وياكلها بالليل وكان يقوم ويجاهد ما شاء الله وما يأثرش في حق هذا الجهاد أبدا ولا يقصر في حق الله سبحانه وتعالى شوف دلوقتي ممكن واحد يكون بياكل ست وجبات وما بينهم بيقعد يقزقز 24 ساعة ومع ذلك يقول لك الولاد ما بيشبعوش اقول لك بقى على حاجه جميله قوي وصفتين من وصفات النبي صلى الله عليه وسلم من اجمل وصفات النبي لو بتعاني من ان عندك آه، يعني قدره ماليه ضعيفه مش قادر توفر اكل لاولادك لما بياكلوا ما بيشبعوش هقول لك وصفتين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم النبي قال لك حاجتين جمال قوي لو عايز تشبع اولادك حاجات بسيطه جدا ولو عايز تشبع وتحس ببركه في اكلك وشربك انت واولادك اعمل حاجتين رقم واحد والحديث الاولاني رواه ابن ماجه باسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن البركة مع الجماعة صدقوني النبي لا يجرب وكلام النبي لا يجرب مرة واحد بيقول لي الولاد ما بيشبعوش وال- والفلوس على قدي ومش عارف اعمل ايه كل ولد بيقول ل- لوالدته اعملي لي طبق حطي لي رز ولحمه وكده وسيبي لي اكل لوحدي والبنت بتقول لا بعد اذنك حضري لي اكل اكله في اوضتي فما بيشبعوش قلت له اقعدوا كلوا مع بعض قال لي ما بيردوش قلت له قول لهم لازم ناكل مع بعض لما حطوا الاكل مع بعض وكلوا شبعوا وفاضل اكل النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تتفرقوا فان البركه مع الجماعه لو كل واحد ياكل لوحده مش هيشبع والاكل هيفيض ويترمي انما لما ياكلوا مع بعض هيشبعوا وصفه تانية جميله قوي للنبي صلى الله عليه وسلم وانتوا قاعدين بتاكلوا لو بتاكلوا من صينيه مع بعض كده كلوا من اطراف الصينيه ما تاكلوش من نصها ولو كل واحد بياكل من طبق كل من اطراف الطبق ما تاكلش من نصه قول لي الله يعني اكل اطراف واسيب النص لا ما اقصدش كده كل من الاطراف ولما يخلص الطرف كل من النص لكن كل اول من الطرف طب ليه ايه الحكمه اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد بسند صحيح يقول كلوا في القصعه من جوانبها من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها الله أكبر النبي بيقول صلى الله عليه وسلم وانت بتاكل كل من الجوانب ليه البركة بتنزل من السماء في نص ايه في نص الطعام فلما تاكل من النص هتخلص البركة يا خبر ابيض الكلام ده حقيقي والله العظيم حقيقي كل من النص هتلاقي الاكل مش هيخلص بسهوله وتحس ان البركه بتنزل في وسط الطعام ولو كلت من النص هتلاقي الاكل كله خلص كل من الجوانب خلص الجوانب خد من النص قرب للجوانب وكل مفيش مشكله الا اذا كان القصعه فيها انواع من الاطعمه مش موجوده غير في اماكن مختلفه يعني قصعه فيها مثلا آه، كباب وكفته ولحم مش عارف ايه وفراخ مش عارف ايه وكذا من كل فكل كل من كل الانواع مفيش مشكله انما لو كان نوع واحد كل من الاطراف ثم كل من الوسط دي وصفه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم في حاجات كتيرة جدا فيها بركة مية زمزم كلها بركة ماء السماء كله بركة تعال نشوف صور من بركة النبي في الطعام والشراب حضراتكم عارفين ان في, آه، آه، آه، في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه جم قالوا له يا رسول الله الميه قليله جدا مش لاقيين ميه لا نشرب ولا نتوضا قال لهم ائتوني بصحن فيه ماء جابوا له طبق كده فيه ميه فوضع النبي يده على الماء خد بالك طبق فقط او اناء كده صغير فيه ميه فحط ايده عليه وسمى وبارك قال بسم الله اللهم بارك يقول جابر بن عبد الله فخرج الماء خد بالك يفور من بين اصابع النبي صوابع النبي بقى ما بينها نوافير ميه فبدا الصحابه يجيبوا الاواني بتاعتهم ويملوها ويروحوا اللي عايز يغتسل يغتسل اللي عايز يتوضا اللي عايز يشرب اللي عايز يطبخ اللي عايز يعمل اي حاجه يقول جابر وما زال الماء ينبع من بين اصابع النبي الحديث ده فين يا شيخ محمود ده احسن احنا مش واثقين في الكلام ده حديث البخاري ومسلم عشان تطمن في اعلى درجات الصحه كان الماء يفور من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم اقرا بقى في كتاب معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم تقرا اكثر من 100 معجزه للنبي صلى الله عليه واله وسلم موقف تاني جميل جدا جابر بن عبد الله في غزوه الخندق كان الصحابه جعانين قوي بقالهم ثلاث ايام ما كلوش والنبي ما كانش بقاله ثلاث ايام ورابط على بطنه حجر من الجوع ووشه كان باين عليه اثر الجوع صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله ما تحملش المنظر راح قال لزوجته عندك اكل قالت له يا دوب عندي اكل اكل الاطفال ولادنا الصغيرين قال لها نيميهم وحضري الاكل عشان النبي جعان وما اقدرش استحمل المنظر ده وراح قال للنبي يا رسول الله يعني اعددنا لك طعاما ولو حبيت تجيب معك ابو بكر وعمر بس لأن الأكل مش هيكفي غير ثلاثة فالنبي راح منادي على أهل الخندق وكانوا ألف واحد قال لهم يا أهل الخندق إن جابر يدعوكم إلى الطعام جابر بن عبد الله طبعا اتحط في موقف صعب جدا فلما راح البيت فزوجته قالت له إيه اللي أنت عملته ده أنا قلت لك هات النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر إنما جايب لي أهل الخندق قال لها قلت للنبي كده وهو راح منادي عليهم قالت له هو يدري ما عندنا قال لها عارف قلت له على اللي عندنا قالت له خلاص اطمن النبي عارف بقى هيعمل ايه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تعملوش اي حاجه لحد ما اجي حط ايده على الطعام وسمى وبارك وزوجة جابر صنعت الطعام وقدمته للناس والنبي قال لجابر خليهم يخشوا عشرة عشرة عشرة يخشوا ياكلوا ويخرجوا ويخش عشرة غيرهم الألف واحد ورب الكعبة والحديث البخاري الألف واحد كلوا وما زال الأكل كما هو والنبي أمرهم بإيه؟ باللي قلت لكم عليه من شوية كلوا من جوانب القصعة ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل من السماء في وسط القصعة كانوا كلهم والقصعة كما كانت ولا أي حاجة في نقصت منها آه والله العظيم ثم أكل النبي ثم أكل جابر بن عبد الله وزوجته وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الطعام كما هو فقال النبي لجابر كل يا جابر وأطعم أهلك وأطعم جيرانك ادي هدية كده لجيرانك عشان ياكلوا هم كمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس الصحابة كانوا بيتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة التبرك بآثار النبي ده كان خاص بالنبي يعني ما ينفعش ان انا اتبرك بآثار اي حد تاني ما ينفعش اتبرك بآثار رجل صالح او واحد من الاولياء او واحد عالم لا يجوز لا يجوز ابدا التبرك بآثار اي حد في الدنيا الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيتوضى يوم الحديبية وكل المية اللي نازلة ما فيش ولا نقطة نزلت على الأرض نزلت على أيديهم فكانوا يدلكوا بها أجسادهم بيتبركوا بآثار النبي النبي لما حلق صلى الله عليه وسلم وقسم الشعر ادى نص لابي طلحه رضي الله عنه وارضاه، النص ده قال له ليك انت لوحدك، والنص الثاني قال له خده ووزعه على الصحابه. كل واحد من الصحابه خد له شعريتين ثلاثه واللي خد خمسه واللي خد عشره. لما كان بعضهم كان يجي عند الموت يقول لهم ضعوا الشعر معي في كفني لأتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بأثار النبي فقط صلى الله عليه وسلم أم سليم دخلت على النبي مرة وكان نايم والعرق بيسيل من جبينه صلى الله عليه وسلم فراحت واخدة عرق النبي وحطته على عطر كان من أجود أنواع العطر عندها ففاء النبي قال لها ماذا تصنعين يا أم سليم قالت له يا رسول الله هذا عرقك نطيب به عطرنا فعرقك من أطيب الطيب قال أحسنت يا أم سليم الله كل حاجة في النبي كانت بركة أي نعم حتى عرق النبي كان كله بركة صلى الله عليه وسلم آثار النبي كانت كلها بركة صلى الله عليه وسلم القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اوعوا تنسوا ده أعظم بركة القرآن بركة النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا بركة القرآن بركة القرآن في تلاوة في تلاوة القرآن وفي العمل بالقرآن وفي إن إحنا نستشفي بالقرآن الإمام ابن القيم لما تكلم عن هجر القرآن تكلم عن خمس أنواع هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر الاستشفاء وهجر التحاكم للقرآن خمس أنواع من الهجر عشان كده القرآن لابد أن أنت تقرأه وتعمل وتتدبر وتعمل وتستشفي بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين القرآن شفاء أي نعم شفاء شفاء للبدن وشفاء للقلب خد بالك لما أبي سعيد الخدري والحديث رواه البخاري لما كان في أحد أحياء العرب وطلبوا منه يضيفون فرفضوا وبعدين قالوا له ده سيد الحي هذا مريض ولدغه ثعبان واخد بالك وعايزين حد يرقي فراح ورقاه بالفاتحة بفاتحة الكتاب قال فكأنما نشط من العقال أم يجري ما شاء الله وصحته رجعت له خد بالك فلما رجعوا قال للنبي عليه السلام قال له عملت كذا كذا وما رقيت إلا بفاتحة الكتاب قال له وما يدريك أنها رقية الفاتحة ليها 17 اسم من ضمن أسماء الفاتحة الشافية يعني الإمام ابن القيم لما بيتكلم في كتاب آآ آآ كتاب زاد المعاد وفي كتاب الطب النبوي الإمام الإمام ابن القيم بيتكلم عن إن الفاتحة تستطيع أن أنت تقرأ الفاتحة على جسدك على ما يتألم من جسدك بيقين في الله فيذهب المرض ويذهب الوجع بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الفاتحة من أسماها الشافية الله أكبر فشوف والنبي عليه السلام يوضح أن القرآن كله بركة وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون يبقى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني الصحراء الذكر بركة المولى عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بركة في حاجات كتيرة جدا بركة في الأماكن بركة في مسجد النبي عليه السلام الصلاة فيه بألف صلاة بركة في المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة بركة في المدينة المنورة من مات بها يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بركة في مكة يضاعف فيها الأجر بركة في بلاد الشام بركة في بلاد كثيرة جدا وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بركة في الأزمنة سنذكر البركة في الأزمنة ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بركات كثيرة جدا يمكن يعني تطوفنا في بساتين البركة الحقيقة والله لو الوقت يسمح فيه كلام كتير جدا نقوله في البركة لكن يعني حسبنا ما ذكرناه تعالوا نتكلم عن بركة الزمان بركة الأزمنة في أوقات معينة بيبقى فيها بركة على سبيل المثال الثلث الأخير في الليل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث اللي رواه مسلم أنه ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل وينادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له ويظل الحق جل وعلا يردد تلك الأسئلة الثلاثة خد بالك حتى يطلع الصبح الثلث الأخير يعني حوالي ثلاث ساعات على الأقل الله عز وجل ينادي على عباده من يقوم ويتعرض لنفحات المولى عز وجل محتاج ايه محتاج ربنا يشفيك قوم في الوقت ده واطلب محتاج ربنا يوسع عليك قوم واطلب محتاج ربنا يشفي مرضاك قوم واطلب محتاج ربنا ينجح ولادك يجوز بناتك يسترك في الدنيا وفي الآخرة يحسن ختامك محتاج الجنة محتاج ان ربنا ينجيك من النار محتاج ان ربنا يطلعك من فتن الدنيا قوم واطلب من ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده محتاج ايه تاني في أوقات تانية فيها بركة زي إيه زي يوم الجمعة يوم الجمعة في ساعة يا جماعة ساعة عجيبة قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث رواه البخاري ومسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه حقيقة في حديث تاني وضح النبي الساعة ديت إن هي إمتى الساعة الأخيرة بعد العصر وقبل المغرب مباشرة يعني مثلا لو المغرب بيدن الساعة خمسة يبقى من أربعة لخمسة هي دي الساعة ساعة الإجابة في يوم الجمعة اطلب من ربنا اللي انت عايزه في أمور الدنيا في أمور الآخرة ربنا هيستجيب لك قوم وادع واطلب اطلب زي ما انت عايز اطلب من المولى عز وجل أنت تطلب من الكريم سبحانه وتعالى الذي قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم إبرة حطها في محيط طلعت إيه ولا حاجة وإلا فخزائن الله عز وجل لا تنفد أبدا ولا تنقص أبدا سبحانه وتعالى وجل جلاله سبحانه وتعالى من ضمن الأيام المباركة أيام العشر الأواخر من رمضان اللي فيها ليلة القدر اللي ربنا قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر وما قالش ليلة القدر بألف شهر لأن قال خير من ألف شهر خد بالك طب ليه ألف شهر ليه ما قالش خير من مليون شهر قال لك لأن المولى عز وجل حينما أنزل القرآن أنزله بلغة العرب اللي بيفهموها في الوقت دوت في الوقت دوت العرب في عهد النبي عليه السلام لا كانوا يعرفون أي رقم حسابي أزيد من ألف ولذلك كان اللي يبقى معاه مثلا مليون دينار كان يقول لك عندي ألف ألف لو معاه 2 مليون يقول لك عندي ألفي ألف ليه ما كانوش يعرفوا أي رقم أكتر من الألف ده كان آخر حاجة عندهم ما كانوش يعرفوا طبعا الارانب والديناصورات والحياة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي انما كان اخر رقم عندهم كان هو الالف عشان كده خاطبهم باللغه اللي عارفينها الالف فالمولى عز وجل يقول ليله القدر خير من الف شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر كما عند البخاري من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم كل الذنوب كل الصغائر اللي انت ارتكبتها طوال حياتك تتغفر في ليلة القدر بفضل الله أما الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة يا سلام شفت قد إيه فضل ربنا شفت البركة بتاعت ليلة القدر كل الذنوب اتمسحت الصحيفة بتاعت حضرتك بيضة بليلة واحدة طيب من ضمن الأيام اللي فيها بركة الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رواه البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من تلك الأيام العشر قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء خد فلوسه كلها وطلع بنفسه وراح يجاهد هو اتقتل وفلوسه اتصرفت في الجهاد دوت هو الوحيد اللي أعماله زي أعمال أو أفضل من اللي من اللي إيه من اللي عمل أعمال صالحة في الأيام الأولى من أيام العشر من ذي الحجة من الأيام اللي فيها بركة يوم عاشوراء سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن يوم عاشوراء قال إني أحتسب أن يكفر السنة الماضية وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة والحديث رواه مسلم قال أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة الله يكفر ذنب سنتين بصيام يوم شفت بركة أكتر من كده يوم واحد تصومه يغفر لك ذنوب السنة اللي فاتت والسنة اللي لسه ما جاتش تخيل حضرتك يعني مغفرة مستقبلية للحاجات اللي ممكن تقع فيها وده مش تشجيع على الذنوب وإنما تشجيع على الطاعة اللي يتغفر بيها الذنوب شهر رمضان من أعظم الأيام اللي فيها بركة عشان كده دايما بقول اليوم ما ينفعش من غير قيام ليل والأسبوع ما ينفعش من, يوم جو من غير جمعة والسنة ما تنفعش من غير رمضان صح كده؟ فعلا صح كده رمضان ده ميزان السنة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أختم الحلقة أو أختم الحلقتين بتوع آآ آآ النبي وبركات السماء بعودة البركة في آخر الزمان إمتى تعود البركة؟ البركة بقى تعود بمجملها يعني ممكن إنسان يكون عايش في زمن ما فيهوش بركة وهو ربنا يرزقه البركة لوحده آه ممكن ممكن آحاد البشر ربنا يرزقهم البشر آه البركة إن ممكن إنسان بإيمان وتقواه يسأل ربنا فيبارك له في علمه وفي رزقه وفي صحته وفي زوجته وفي أولاده وفي علمه وفي حياته وفي دنيته وفي آخرته آه ممكن كده حتى في زمن ما يكونش فيه بركة كان ربنا يرزقه بإيمان وتقواه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيه؟ فتحنا عليهم بركات من السماء جميل قوي طيب إنما البركة بقى هتعود للبشر كلها بركة مجملة بركة عامة إمتى عند نزول عيسى عليه السلام من السماء الله ده علامة من علامات الساعة الكبرى هو في علامات ساعة كبرى وعلامات ساعة صغرى أي نعم علامات ساعة صغرى قد إيه علامات الساعة الصغرى 94 علامة وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات 10 علامات ثابتة طبعا علامات صغرى فيها اختلاف بين العلماء بعضهم قال لك 70 50 90 أنا عن نفسي جمعتها في كتابي بالأحاديث الصحيحة الثابتة 94 علامة العلامات الكبرى ما فيش اختلاف فيها لها حديث واحد عند مسلم هي 10 علامات حدش يقدر لا يزود ولا ينقص فيها لأن ورد فيها نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم فمن ضمن علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم كعلامة من علامات الساعة الكبرى ورد فيها حديث ورد فيها حديث روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدفع ويرفع الجزية ويفيض المال يرفض الجزية خلاص مفيش جزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه يا الله يبقى المال كتير جدا تيجي تدي لواحد فلوس يقول لك هعمل بيها ايه ده سيدنا عيسى نزوله ده علامة من علامات الساعة الكبرى يعني الأيام قربت خلاص أنا هعمل ايه بالفلوس ولا حاجة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها السجدة الواحدة في اللحظة ديت أفضل من كنوز الدنيا كلها في رواية بقى عند أحمد يوضح لك بقى ازاي البركات هتحصل في زمن نزول سيدنا عيسى الاول سيدنا عيسى هيقعد قد ايه سبع سنين هينزل عمره قد ايه 33 سنه ان هو لما رفع الى السماء كان عمره 33 سنه ويظل السن بتاعه ثابت لحد ما ينزل مره تانية يبتدي العمر يمشي في الترمومتر العادي جدا فيعيش سبع سنين يروح يحج عليه السلام هيروح يحج للكعبه سيدنا عيسى يحج وهينزل مش كنبي انما هينزل كحاكم من حكام المسلمين ولذلك هينزل عشان يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه واله وسلم حبيبنا وحبيب الكل صلى الله عليه وسلم فينزل ويحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم وينتشر الاسلام والناس كلها ستدين بدين الله سبحانه وتعالى والكل هيبقى مسلم والكل هيبقى مؤمن والكل هيكون تقي في الوقت دوت في اللحظه ديت تنزل البركات يامر الله السماء أن تنزل بركتها الحديث رواه أحمد بسند صحيح ويأمر الأرض أن تخرج بركتها حتى يجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه يعني كده مسجد كامل كده مجموعة كبيرة من الناس يجتمعوا على عنقود عنب ده مش عنقود من الجنة ده في الدنيا بس طرحت فيه البركة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ما يقدروش يكملوا عنقود العنب مع ان النهارده لو حطيت قدام واحد 2 كيلو عنب هيخلصهم انما عنقود لما تحل فيه البركه ألف واحد ما يكملهوش ويجتمع الفئام من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحفها القشرة بتاعتها يعملوها مظلة خير من كبر الرمانة وبعدين وينزع الله السم أنا بجمع لك الثلاث روايات وينزع الله السم من كل ذات السم خلاص الدنيا كلها سلام وقام وحب وخلاص ما فيش اي مشاكل ما فيش اي تشاحن ما فيش اي خصام ما فيش اي معارك ما فيش قتل ما فيش اي حاجه ما فيش اتنين متخاصمين مع بعض تخيل حضرتك حتى في تصالح ما بين الانسان والوحوش اللي موجوده الاسود اللي بتقتل وبتموت وبترعب هتلعب مع الناس الحيات اللي الناس تشوفها تترعب الأطفال هيلعبوا بالحيات تخيل حضرتك والله العظيم الحديث صحيح رواه أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره ويضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره وترعى النمور مع الإبل وترعى الأسود مع البقر ويكون الذئب في الغنم ككلبها الذي يحرسها يا خبر ابيض ايه البركه دي كلها الحيوانات اللي كلهم ما بينهم عداوات لا تتصورها هيعيشوا في وئام مع بعض هيعيشوا في سلام هيبقى السلام العالمي الذي لن يتحقق إلا عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام الدنيا كلها تبقى على الإيمان هيعيشوا أجمل سبع سنين شافتها البشرية كلها حتى إن النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم إن البركة هتعم لدرجة لو وضع الرجل بذرته على الصفا لأنبتت عارف الصفا اللي هو إيه عارف الحجر الأملس اللي هو عامل زي الزلطة لو حطيت عليها حباية تنبت تنبت إزاي على حجر أملس أي نعم بالبركة بالبركة بتاعت ربنا لما تنزل من السماء والبركة بتاعت ربنا لما تطلع من الأرض الدنيا كلها تبقى مليانة بركة الناس تعيش في وئام الناس تعيش في سلام الناس يعيشون اللقحة أو اللقحة من الغنم يعني واحد راح حلب شاة حلبة الشاة دي تكفي حي كامل تخيل حضرتك حاجة زي كده حلبة الشاة اللي النهاردة ما تشبعش طفل هتكفي حي كامل تخيل حضرتك حلبة البقرة تكفي منطقة كاملة أو مدينة كاملة تخيل حضرتك رمانة واحدة يجتمع عليها أهل منطقة ما يقدروش يكملوها عنقود عنب ما يقدروش يكملوه البركة البركة الت- التصالح ال- الحب الوئام الخير ما فيش أي حاجة لدرجة الوحوش عايشة وسط البني آدمين بتلعب معاهم بتاكل معاهم بتهزر معاهم ما فيش أي مشاكل مفيش حد بيقتل حد مفيش حد بيتخانق مع حد مفيش حد بيعمل مشاكل مع حد مفيش حد بيعمل محضر لحد مفيش حد بيعمل مكيدة لحد محدش بيدبر آه، مؤامرة لحد الكل فيه وئام فيه سلام فيه حب حياتهم كلها طاعة حياتهم كلها بركة هي دي البركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم هو ده المثال العملي لو عايز تفكر ان الدنيا دي كلها لو عاشت العيشة اللي ممكن نعيشها في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في زمن نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان هتشوف البركة اللي مش هتشوفها في حياتك كلها اللي ما تحلمش إنها ممكن تعيشها في أي مكان ولا في أي زمان إلا في اللحظة ديت لحظة ما الأمة ترجع لربنا لحظة ما الأمة تقرب من ربنا قلت قبل كده ان اي بلد في الدنيا تتحل مشاكلها كلها وما كنتش والله بمزح ساعتها قلت تتحل مشاكلها كلها في شبر وكلمتين ايه الشبر وكلمتين الشبر اللي ربنا قال عنه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا سبحان الملك مين اللي محتاج لمين انت اللي محتاج لربنا ولا ربنا اللي محتاج لك حاشا لله ان ربنا يحتاج لعباده لكن العبد هو اللي محتاج لربنا ومع ذلك لان ربنا هو الشكور الودود الذي يتودد الى عباده وهو غني عنهم ده من اسم من اسماء ربنا الودود سبحانه وتعالى يتودد الى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى فعشان كده بقول لحضرتك شبر وكلمتين الشبر من تقرب مني شبرا نقرب من ربنا شبر سبحانه وتعالى سيفيض علينا من رحماتي ومن مغفرتي ومن إحساني ومن جودي ومن بري ومن كرمه ومن حفظي كل الخير اللي ممكن تتخيله واللي ممكن ما تتخيلوش هيحصل والكلمتين اللي قال عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمة وضح فيها العمل وكلمة وضح فيها الثمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا على قد الرحمة اللي ربنا هيجعلها في قلبك على قد ما هتفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى اقعد كده راجع نفسك شوف انت بترحم الناس اللي حواليك ازاي شوف بترحم الدواب اللي حواليك ازاي شوف بترحم اهلك وقرايبك ازاي شوف بترحم امك وابوك زوجتك واولادك اخواتك وجيرانك اصحابك واهل بلدك اهل منطقتك واهل ديانتك والناس حتى اللي مش على ديانتك ارحم الكل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان امراه دخلت النار في قطه حبستها تخيل الانسان يتحاسب على قطه حبسها اه امال لما يظلم انسان حتى لو ما كانش على دينه مطلوب منك انك تكون رحيم بكل الناس ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه مش للمسلمين بس لا للعالمين اه رحمه للعالمين اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب مش رب المسلمين بس رب العالمين آخر سورة في كتاب الله كل أعوذ برب الناس مش المسلمين بس النبي قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ربنا قال وقولوا للناس حسنا شفت قد ايه ديننا جميل ديننا عالمي ديننا بيقول لك ما ترحمش أهل دينك وبس ارحم أهل دينك وأهل الديانات التانية ارحم الدنيا كلها ارحم حتى الدواب اللي عايشة في الأرض ارحم الكون ده كله ارحم حتى الشجرة ما تقطعهاش وتأذيها ارحم كل شيء في الدنيا عشان ربنا يرحمك ارحم كل حاجة عشان تفوز برحمة ربنا وعلى قد الرحمة اللي في قلبك على قد ما ربنا يرحمك وعايز تفوز ببركة ربنا سبحانه وتعالى عيش على طاعة ربنا وعيش على تقوى لله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء سبحانك يا رب السماء والأرض الدنيا كلها تلاقي فيها بركات اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفيض علينا من بركاتك يا رب العالمين اللهم انشر علينا بركاتك اللهم املأ حياتنا بالبركة اللهم املأ حياتنا بالبركة اجعل حياتنا كلها بركة يا رب ارزقنا البركة في دنيانا وأخرانا ارزقنا البركة في ديننا ودنيانا يا رب العالمين اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين نسألك من كل خير نسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين احفظ مصرنا من كل سوء اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين واحفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجمعنا وإياكم مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى اللهم يا رب العالمين لا ت... اللهم يا رب العالمين فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين ووسع أرزاق المسلمين وسد ديون المسلمين يا رب العالمين وأتمم لنا اللذة يا رب العالمين بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى